إذا رمى إذا رمى إذا رمى إذا رمى آخر خبر في الراديوهات وفي الكنائس وفي الجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البارات إذا رمى وتمد حبل الدردشة والتعليقات يبارما يبارما يبارما يبارما يبارما يبارما يبارما خبر في الراديوهات وفي الجنائز والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البارات نظامات وتمد حبل الدردشة والتعليقات مات المناضل المثال رمت خسارة الرجال مات المناضل المثال رمت خسارة الرجال مات الجدع فوق متبعه جوه الغابات جسد نضاله بمصرعه من سكات ما في جدع فوق مدفعه جوه الغابات جسد نضاله بمصرعه من سكات ما في جدع فوق مدفعه جوه الغابات جسد نضاله بمصرعه من سكات لا تفضلني فرقع ولا اعلنا لبارما لبارما لبارما لبارما لبارما آخر خبر الجواب وفي الجنائز والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى الفراغ وتمد حبل الدردشة والتعليقات ما رأيكم دمع عزكم يا أنتيكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا رفيعين ولا عيني تلبيات يا محق وطين يا ملمعين يا جمسنات ما رأيكم دمع الزوم يا أنتيكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا خيبتكم يا رفيعين ولا عيني تلبيات يا محق وطين يا ملمعين يا جمسنات ما رأيكم دمع الدنيا أمريكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا دب يا ليل والعين لبيات يا محضرتي لما عين يا جمسمات يا بتوع نضال آخر زمن في العوامات يا بتوع نضال آخر زمن في العوامات ما رأيكم تمزكم لبارما لا تنطنا ولا شنشنة ولا إعلامات استعلامات لبارما لبارما لبارما لبارما آخر خبر في الراديوهات والكنائس والجوامع والحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البراد والغرامات وتمد حبل الدردشة والتعليقات عيني عالي سعد الأضى من غير رفاء تودع عيني عالي عيني عالي اطلع آلي نور الفضا يزع ولا مين
عيني عالي عيني عالي عيني عالي سعد الأضى من غير رفاء تودع عيني عالي عيني عالي اطلع آلي نور الفضا يزع ولا من يسمع عيني عالي عيني عالي عيني عالي سعد الأضى من غير رفاء تودع عيني عالي عيني عالي يطلع علي نور القضا يزع ولا من يسمع عيني عالي عيني عالي عيني علي سعد الأرض من الرفات والدع عيني عالي عيني عالي يطلع علي نور القضا يزع ولا من يسمع عيني عالي عيني عالي يمكن صرخ من الألم من لسعة النار في الحزن عيني عالي يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشر عيني عالي يمكن سرق فيه دم من لسعة النار في الحجر عيني عالي يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشع عيني عالي يمكن لفظ آخر نفس كلمة ولا يمكن لفظ آخر نفس كلمة ولا لكن الجياع يمكن وصية للي حضنين القضية بالصراع صور كتير تلوي الخيال وألف مليون احتمال لكن أكيد أكيد أكيد ولا جدال لمرمات قود الرجال لبارمان لبارمان لبارمان لبارمان الخبر الأزياء وتلك العينات والجوارح والحواري والشوارع وعلى الأهاب وعلى البراء لبارمان وتمدح بالدردشة والتعليقات يا شغالين ومحرومين يا مسلسلين بجيل الله يا شغالين ومحرومين يا مفلفلين رجلين وراه شغالين ومحرومين يا مسلسلين رجلين الله
يا شغالين ومحرومين يا مفلفلين رجلين وراه
خلاص خلاص ملكوش شراب خلاص خلاص ملكوش شراب ارمي الانابل والرصاص ده منطق العصر السعيد عصر الذنوب الامريكان منطق العصر السعيد عصر الذنوب الامريكان الكلمه النار والحديد والعدل أقرص أو جبل صقر الجبارة يا عبيد صقر الجبارة يا عبيد في أي موطن أو مكان مفيش بديل مفيش مناص مفيش بديل مفيش مناص
جهزوا جيش الخلاص لا تقول على العالم خلاص جهزوا جيش الخلاص لا تقول على العالم خلاص جهزوا جيش الخلاص يا تقول على العالم خلاص أهل بلدي ومن أمتي تعارف يخلي التحالف يعيش يعيش يعيش أهل بلدي وبن أمتي تعارف يخلي التحالف يعيش يعيش يعيش كل طائفة من الدنيا خايفة وتنزل ستاير بداير وشيش لكن في الموارد يا شعبي يا خالد بنتلم تحظى ونكتب يعيش يعيش يعيش أهل بلدي يعيش المثقب على مظهري يعيش يعيش يعيش
يعيش المثقب على على مظهري يعيش يعيش يعيش يعيش ليه محرك زبلط كتير الكلام عديم الممارسة عدو النحاف نحاف بذات كتير الكلام عديم الممارسة عدو النحاف يعيش المثقب على مظهري يعيش يعيش يعيش يعيش
كتير الكلام علم الممارسة عدو الجحام بكام كلمة فاضية وكيان اصطلاح يفبرك حلول المشاكل دوام يعيش المثقف يعيش أهل بلد يعيش أهل بلدي وبن أمتي تعارف يخلي التحالف يعيش يعيش كل طائفة من التانية خايفة وتنزل ستاير بداير وشيل لكن في الموارد يا شعبي يا خالد بنتلم صحبة ونكتب يعيش يعيش يعيش أهل بلدي يعيش التنبلة في حي الزمالك وحي الزمالك مزالك مزالك يعيش التنبلة في حي الزمالك وحي الزمالك مزالك مزالك يحاول تفكر تهود هنالك يا ابني يوضب حياتك بلاش المهالك يا عيش التنبلة في حي الزمالك وحي الزمالك مزالك مزالك تحاول تفكر تهوي هنالك يوضب حياتك بلاش المهالك لذلك إذا عدت توصف حياته تقول الحياة عندنا مش كذلك وممكن تشوفهم في وسط المدينة إذا مر جنبك وهم بسفينة أباهم علينا ورشهم سمينة ولدهم بتطويل دماغهم تخينة يا أباهم علينا ورشهم سمينة
قم بتقوي دماغهم تخينة سيرتهم مبارد تموت في الجليد مفيش سخن بارد ياكلوا الحديد سيرتهم مبارد تموت في الجليد مفيش سخن بارد ياكلوا الحديد مدام نهري وارد وجاي من الصعيد تزيد الموارد هم تزيد وتسمع وتسلم بإن تنادلة أو الكريم هيسمح كبرهم ويعمل مقابلات مع الفلاحين ويحصل تحالف ما بين الجنة ونملأ المصاري بجن القطيع أطيع الخليفة أطيع والديك أطيع التنبلة تفرض عليك أطيع الخليفة أطيع والديك أطيع التنبلة تفرض عليك يزرع ويبقى حي الزمالك حي الزمالك سالك سالك تحاول تفكر تهوب هنالك توطر حياتك بلاش المهالك لذلك إذا حد جاب لك سيرته تكبر تبسمل وتهتف كذلك يعيش التنابلة يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش أهل بلد يعيش أهل بلدي وبينهم منهم مفيش مبيع تعارف يخلي التحالف يعيش تعيش كل طريقة من التانية خايفة وتنزل سفاير بداير وشيء لكن في الموالد يا شعبي يا خالد بنتلم صحبة ونكتب يعيش يعيش أهل بلدي
يعيش الغلابة في طي النبوع نهارهم سحابة وليلهم دموع يعيش الغلابة في طي النبوع نهارهم سحابة وليلهم دموع يعيش الغلابة يعيش في طي النبوع نهارهم سحابة يا روحي وليلهم دموع دول سواعد هزيلة لكن فيها حيلة والله سواعد هزيلة لكن فيها حيلة بيفكر بيخطط كفى في الرجوع ما كان شغلي دايرو ما يتعبش دايرو ما كان شغلي دايرو ما يتعبش دايرو لا ياكل ولا حتى يقدر يقدر يجوع يا غلبان بلدنا يا بلح يا طار يا شحم السواد يا فحم المطار يا غلبان بلدنا يا بلح يا طار يا شحم السواد يا فحم المطار يا- يا غلبان بلدنا يا بلح يا طار يا شحم السواد يا فحم المطار يا منتج يا مبهج يا هادي الحلاوة يا هادي يا راضي يا عاقل يا قانع يا غلبان بلدنا يا فلاح يا طار يا شحم الدواء يا طحن المطر يا يا غلبان بلدنا يا فلاح يا طار يا طحن الدواء يا طحن المطر يا منتج يا مبهج يا اخي الحلاوة يا هادي يا راضي يا عاقل يا قانع ما تتعبش عقلك ال- ال- ال.
شغلي سياسة ال ال ال انت شغلك ال ال إلا وحماسة ال ال ال ال ال شغل الزيادة ال ال ال شوف انت شغل ال ال ال إلا وحماسة وعفو انت لك تغيرت الرضا بأن احنا طبعا عبيد القضاء وعود عيالك فضل في الرضا لأن احنا طبعا عبيد القضاء ورزقك ورزقي ورزق الجهاد ده موضوع مؤكد يوم الحساب كمان الصحافة هتكتب في حالتك ال ال ال
تنشر مناطق لخالك وخالتك ال ال ال هذه الصحافة حافة حافة هتكتب في حالتك ال ال ال تنشر يلا ناظر والله حيلتك وحيلتك هل هل هل تطلع يا متسيد عليك الهلاوي وتسمع باسمك في قلبي الهلاوي وتطلع يا متسيد عليك الهلاوي وتسمع باسمك في قلبي الهلاوي بحبك مشيرة وبنادي كبيرة بحبك مشيرة وبنادي كبيرة وبتضاربك يا ابني شاف الرداوي يا مسيد يعيش عمي مسيد يعيش يعيش يعيش يعيش أهل بالي
ده الاشتراك الاتحادي
أعوذ بالله الخط لا خطي والكلمة دي ليا الخط لا خطي والكلمة دي ليا غطي الورق غطي بالدمع عينيا شط الزيتون شطي والأرض عربية نسيمها أنفاسي وترابها من ناسي نسيمها أنفاسي وترابها من ناسي وإن رحت أنا ناسي ما هتنسانيش بيا الخط ده خطي والكلمة دي ليا
لاكتب على عيني على عيني يحرم عليك النوم واحبس يا عيني يا عيني بدموع طول اللوم واكتب على عيني على عيني يحرم عليك النوم واحبس يا عيني يا عيني بدموع طول اليوم قبل الوفاة بتيجي زي الصلاة والصوم قبل الوفاة بتيجي زي الصلاة والصوم دين في عرف الحر هم ومسلة وغر الدين في عرف الغر هم ومسلة ومر وشكون تصون وتدر أحزان أحزان مجبية الخط ده خطي والكلمة دي ليا
الحبر من دمي يا إمتي كفي يا عزوتي ضمي نكتب عاتب على كفي على كفي والحبر من دمي يا همتي كفي آه
يا عدوتي دمي آه لكتب على كفي على كفي والحبر من دمي يا إمتي كفي كفي كفي يا عزوتي ضمي لكتب لكب على كفي على كفي والعبر من دمي دمي يا همتي كفي آه يا عدوتي دمي
أول ما حنغطي بالوعد حنسمي أول أول ما حنغطي بالوعد حنسمي باسم اللي ما تصدر في المدرسة والدار باسم اللي ماتوا ماتوا صغار في المدرسة والدار والمصنع اللي انهار فوق الصنايعية الخط ده خطي والكلمة دي ليا الخط ده خطي والكلمة دي ليا خطي الولد خطي بنت معي عليا شط الزيتون شطي والأرض عربية نتيمة المادي وترابها بالنادي ونروح تنادي ما حتنسانيش هي الخط ده خط
دول الورد الحر البلدي اصحى يفتح تسفي يا بلدي دول الورد الحر البلدي اصحى يفتح تسفي يا بلدي دول الورد الحر البلدي اصحى يفتح تسفي يا بلدي دول ملاط الدار يا ولدي دول علوم المصري دول أمين دول أمين دول الهوة ودول العز دول رضعين من أطهر بس من أنهر دول الهوة ودول العز ودول العين دول رضعين من أطهر بس من قطر دول الهوة ودول العز ودول العين دول رضعين من أطهر بس من قطر انت يا دقع هلالك هد واحنا نارك ملايين ملايين لولا بيني لولا بيني دول اخواتنا ودول مدينة دول الامل اللي مخلينا دول اخواتنا ودول مدينة دول الامل اللي مخلينا دول المجد اللي علينا فوق الجرح نعوم الدين دول اميني ودول امين دول يتيم اولاد الشهداء دول الطار لا يب ولا يهدى دول يتيم اولاد الشهداء دول الطار لا ينام ولا يهدى كل ترابك يسكن يهدى ويضم الشهداء الباقيين دول يتيم دول مين
بالعين الخفة أم شنطة باليمين بالعين الخفة أم شنطة باليمين عنده اللعب والأجانب يا عنده اللعب والأجانب الأوام والحسن بطل المحطة المحطة المحطة المحطة واللي شفته أنا على المحطة هي خشت الدرجة الأولى والمراس حالا بقيت منطق هي خشت يا ابني درجة أولى يا أخويا والمراس عدوك بقيت منطق لابو تانية قلبي تانية لابو تانية قلبي تانية والقضية على أولى الله اللي مش في الكون الا في الكون الا واللي يعلى واللي يوطى اللي مش في الكون الا في الكون الا واللي يعلى يا واللي يوطى
في واحد فيهم دمهم بيتي وشطة شاف صنايعي في بريره خشناك يا اسطى الدنيا انسب اللي اللي زيك دي الحقيقة بلاش مغلطة نص قال مروح وفؤاد حد يروح دي الحياة حد المربع انت شايف مش الغمض هذا ملبك هذا اشتراك وعلى عن الكون هيخرب لو منير
عطشان يا سرايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية بلداتي على عكس ما يجري من عطشان عطشان يا سرايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية بلداتي على عكس ما يجري النيل والنهر العالي باقي ونزع الواطي دليل والنهر العالي باقي ونزع الواطي دليل والريح العالي سكاري والريح العالي بخيل والريح العالي سكاري والريح العالي بخيل والنسبة تعدى ولونها من هم الناس يا خليل النسبة تعدى ولونها من هم الناس يا خليل عطشان من البلد ما وانت عطر وجميل عطشان من البلد ما وانت عطر وجميل وانا كنت امبارح خالي واليوم ده طلعت عليه انا كنت امبارح خالي واليوم ده طلعت عليه عطشان ودواء يا حبيبي يسقي العشق دليل عطشان ودواء يا حبيبي يسقي العشق دليل ودليل الحب عمايل وجمال الحب قليل ودليل الحب عمايل وجمال الحب قليل وانا كل ما اقول التوبه ترويني المواويل تسرح في قلبي جناين تبكي بيها السبيل وانا كل ما اقول التوبه ترويني المواويل تسرح في القلب جناين تبكي بيها السبيل قدها يا حمام الجية ولا فيش قدامنا بديل قدها يا حمام الجية ولا فيش قدامنا بديل سكة ومحسوب عليها بتويها جيل ورا جيل سكة ومحسوب عليها بتويها جيل ورا جيل سكة ومحسوب عليها بتويها جيل ورا جيل يوم محسوب عليها بتويها جيل ورا جيل عالشوق نفرق خطبينا بالليل تضوي الأنانيل عالشوق نفرق خطبينا بالليل تضوي الأنانيل حوالينا قلوب حبابة ومعانا العقل دليل والشمس تشب صبابة والمنبع نهر حوالينا حوالينا قلوب حبابة ومعانا العقل دليل والشمس نكتب صبابة والمنبع ده نهر النيل والله علينا يلوم يلوم مش علينا سبيل موشوق العشق ملامه والشوق الورد عظيم موشوق العشق ملامه والشوق الورد عظيم ودوني عن سبيل ودوني عن سبيل ودوني عن سبيل قلبي
حالك يا قريب اليوم مش قابل تفتح لي الدور حالك يا قريب اليوم مش قابل تفتح لي الدور مش قابل امك جرى من مدارح وإدارة علم فضل الغمارة جرى من مدارح وإدارة علم فضل الغمارة لم يحمي ضبط يا قديم بالله على ولا يا على ولا يا وترتب كلا بنتي بالعائل جدا رميم بالعائل جدا ورميم ويا عيني علينا يا عيني أدريني قلبي عشان لو سمعوا بين والسلام يا سلام أدريني لين ونحلى نورينا السماء يا سلام أدريني روحي لنا من الله جميل بس أولي والذي أدي وأدي بس أولي والذي السلام دكينة خضرة زي أغصان الريحان تلتوي منها الشفايف فإن ضأها اللسان سلام دكينة خضرة زي أوراق الريحان تلتوي منها الشفايف فإن ضأها اللسان دوروك الناس يا دنيا بالكلام عن السلام دوروك الناس يا دنيا بالكلام عن السلام بالكلام الحقيقة بالعمل الكلام من هنا نبني الكلام يا صبابة يا مغرمين كلنا نحب السلام والسلام يحب مين السلام بيحب نوره وشوف نوره تبقى مين نوره بنت عيونها خضرة زي قلب العاشقين الخلود وردية خمري والشفايف نسوانين الخلود وردية خمري والشفايف نسوانين الضطائر تبر طائر يبعث النور وردي والضطائر تبر طائر يبعث النور وردي والنوم الرسمي بني بنان صهري يحرس قلبي الحقيقة من عيون بصري إنهم الرمدين بالبنان السهرانين يحرس قلبي الحقيقة من عيون البصرين الحقيقة شرع نورا صورا والمسجدين يا جنة إنسانية للبنية وللبنين بالبنين فيها بيض الأمس جميل في كل المحتاجين بالبنين فيها نار الحب وبيت في كل العطشانين العطشانين فيها نور البدر الصافي في كل الحيرانين الحيرانين هي جنة إنسانية للبنية وللبنين بالبنين فيها بيض الأمس جميل في كل المحتاجين المحتاجين يا نار الحب وفي في كل العطشانين العطشانين يا نور البدر طافي في كل الحيرانين آمين يا مطرح للسلام لو فرس يقدر ينام فيها مطرح راح السلام لو فرس يقدر ينام فيها كل الناس ولا لا نيجي ونعايب حبايب دورة والنور والكلام ليش الأرض الحبيبة حنا وعمل لبيك الأرض الحبيبة حنا وعمل
ويغير القلب